أحكمها البارئ إعجاز فياض ماتع للرواية ورش نفحات ونظام علوي رائع
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله أرسله ربه رحمة للعالمين يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وفي رواية إن أفضلكم من تعلم القرآن وعلمه ولله در القائل إمام المحققين إمام القراء الإمام أبي الخير محمد ابن محمد ابن محمد ابن الجزري الشافعي رحمه الله تعالى وبعد فالإنسان ليس يشرف إلا بما يحفظه ويعرفه لذاك كان حامل القرآن أشراف لمة أولي الإحسان وإنهم في الناس أهل الله وإن ربنا بهم يباهي وقال في القرآن عنهم وكفى بأنه أورثه من اصطفى وهو في الأخرى شافع مشفع فيه وقوله عليه يسمع يعطى به الملك مع الخلد إذا توجه تاج الكرامة كذا يقرى ويرقى درج الجنان وأبواه منه يكسيان فليحرص السعيد في تحصيله ولا يمل قط من ترتيله سلام الله عليكم ورحمته وبركاته وأسعد الله أيامكم بكل خير وبركة مع قراءة أهل المدينة مع رواية أبي سعيد مع رواية ورش عن الإمام نافع المدني بإذن رب تبارك وتعالى اليوم مراجعة على سورة المائدة وفي الحقيقة أعددت هذه المراجعة لأول مرة أراجع سورة من الصور التي انقضت برواية ورش بهذا الشكل وبهذا الأسلوب الذي سنراه الآن في الحقيقة أنا ابتديت في المراجعة قسمتها على ثلاثة أقسام القسم الأول وهو خاص بفرش الحروف ففي الحقيقة لأول مرة أعرض جداول فرش سورة المائدة مرة واحدة من باب التذكرة عشان كده وأنا بنبه وبنوه عايز إخواني وأخواتي يا ريت في إيدينا القلم الرصاص نعلم كده علامات سريعة لأن مش هنلحق طبعا نكتب الكلمات نصا وطبعا الحلقات بتنزل على الموقع فممكن نبقى نجيبها من الموقع ان شاء الله لتدوين هذا الفرش باذن الله بس انا عايزه منكم دلوقتي فاتحين مصاحفنا في ايدينا القلم بقول رقم الايه ونبتدي نعلم عليها في المصحف طبعا احنا مش هنشخبط في المصحف بس بنعلم عليها علامه ان ده فرش لروايه ورش عن الامام نافع المدني تعالوا كده مع بعضنا نشوف الجدول الاول وانا بقول اولا فرش الحروف الجدول الاول اللي معانا النهاردة معايا الآية رقم 41 أول فرش في سورة المائدة في الآية رقم 41 قوله تعالى يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر في الحقيقة بقول إن حفص عن عاصم قرأ يحزنك بفتح الياء وضم الزاي والكلام ده مش غريب علينا مر علينا منذ أن بدأنا سورة المائدة ويقرأ ورش عن نافع يحزنك وهذا الكلام في الحقيقة زي ما وعدت إخواني وأخواتي المبتدئين والمبتدئات أديني بحاول أراجع معاهم فرش الحروف عشان ما يتفلتش منهم حاجة طيب عندنا يحزنك قلنا حفص هيفتح الياء ويضم ازاي يحزنك ورش يحزنك يضم الياء ويكسر ازاي خلاص كده دي أول فرش عندي في الآية 41 عندي في الآية 45 والأذن بالأذن قرأ حفص بضم الذال بينما ورش لا ننسى أن لورش عن نافع نقل والفرش اللي عندنا أنه بيسكن الذال فيقول ولذن بلذني ولذن بلذني خلاص كده الآية 45 أنا بأكد على الأرقام عشان وإحنا بنعلم ركزوا معايا عندي الآية 53 ويقول الذين آمنوا حفص أثبت الواو و ويقول بينما ورش عن نافع حذفت الواو يقول الذين آمنوا خلاص كده يبقى 41 و45 و53 تعالوا نشوف الجدول التالي تعالوا مع بعضنا نشوف الجدول التالي لحد ما يتم إعداد الجدول التالي هقول لكم الأرقام عشان نجهز عندي الآية 54 الآية 54 يا أيها الذين آمنوا من يرتد عندنا حفص قرأ بدال مشددة مفتوحة يرتد بينما ورش عن نافع قرأ قرأ بدال أولى مكسورة فك التشديد بقى ورش فك التشديد يعني الدال المشددة دي هيفكها ورش طيب هيعمل ايه ورش قال لك هيفكها الدال الأولى عنده هتبقى مكسورة والدال التانية ساكنة يرتدد يرتدد طيب الآية 67 ودي بداية ربع يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالته على التوحيد زي ما بيقولوا علمائنا يعني ايه على التوحيد يعني إفراد رسالته قرئت برواية حفص على أساس إنها كلمة مفرد رسالته فكتبت بفتح اللام والتاء بغير ألف بينهما لته رسالته بينما ورش عن نافع قرأها على الجمع رسالاته فتح اللام وكسر التاء وألف بينهما رسالاته وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته الآية 69 والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى والصابئون حفص قرأ بكسر الباء وضم الهمزة والصابئون بينما ورش عن نافع قرأ بضم الباء وحذف الهمزة ليه؟ ورش عمل ايه؟ حذف الهمزة شال الهمزة وخذ الضمة اللي فوق الهمزة نقلها لحرف الباء فصارت والصابون والصابون ودي زيها زي بتاعت سورة البقرة بس بتاعت البقرة والصابئين فتقرأ والصابين في الآية 69 هنشوف الجدول اللي بعده لحد ما يتم إعداده هديكوا أرقام الآيات عندي الآية 95 وعندي الآية 107 الآية 95 والآية 107 الآية 95 فجزاء مثل حفص قرأ بتنوين الهمزة فجزاء الهمزة منونة بالضم وقرأ بضم اللام مثل فجزاء مثل خلاص فتقرأ فجزاء مثل ما قتل بينما ورش عن نافع قرأ بهمزة مضمومة بس دون تنوين مفيش تنوين فجزاء وكسر اللام مثلي فجزاء مثل ما قتل فجزاء مثل ما قتل طيب أو كفارة الآية نفس الآية عندي فرش في نفس الآية أو كفارة طعام نفس القصة نفس القصة هيمسك التاء دي التاء منونة بالضم أو كفارة والميم مضمومة طعام طب وعلى رواية ورش ضمت التاء التاء مضمومة بس من غير تنوين أو كفارة وكسر الميم طعامي أو كفارة طعامي أو كفارة طعامي الآية 107 من الذين استحقا فتح التاء والحاء فتح التاء والحاء ده مين ده حفص طب وورش من الذين استحقا استحقا ضم التاء وكسر الحاء ولا ننسى ان هنا بقى الفعل ثالث حرف فيه مضموم على رواية ورش يبقى لما ابدأ بالفعل هنا هضم همزة الوصل استحقا استحقا لحد ما يتم إعداد الجدول الذي يليه هقول لكم على الآيات عندي الآية 110 وعندي الآية 119 الآية 110 والآية 119 عندي فيكون طيرا حفص ما بيقولش ألف بعد الطاء ما فيش بعد الطاء ألف وبعد الطاء ياء لينة طيرة عشان كده كتبت حذف الألف بعد الطاء وياء لينة بدلا من الهمز طب وورش لا ورش أثبت ألف بعد الطاء طا وأبدلت الياء اللينة بهمزة مكسورة طائرة يبقى بقت مد متصل يتمد ست حركات طالما بقى في ألف ووراها همزة مكسورة بدلا من الياء ولا ننسى إنها مد ست حركات ولا ننسى إن بقت الراء المفتوحة دي قبلها همزة مكسورة فيبقى على أصل الكلام في القواعد بتاعت ورش هنرقق الراء طائرة طائرة الآية الأخيرة أو القبل الأخيرة في سورة المائدة الآية 119 قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم قرئت بضم الميم على رواية حفص هذا يوم وقرئت على رواية ورش هذا يوم بفتح الميم ماشي الكلام طيب ده جدول الفرش ده جدول الفرش تعالوا بقى في جدول مهم جدا أنا براجع وقايل لكم من الحلقة اللي فاتت حضروا لي بقى إن شاء الله عايز أسمع تلاوتكم في سورة المائدة اللي عايز يقول حاجة في سورة المائدة فايتاه أو عايز يأدي كده أو اختار له مواضع خلاص طيب عندي إيه النهاردة في برضو جدول أعددته في سورة المائدة جدول يأت الإضافة وده أول مرة أقوله برضو بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامنا على الشاشة جدول ياءات الإضافة عندي أربع مواضع ياءات إضافة جت في الصورة ياءات الإضافة اللي هي ياء المتكلم إني بتكلم عن نفسي إني أخاف إني أريد فإني أعذبه لي أن واخدين بالكم؟ طيب في الآية 28 مرت إني أخاف الله رب العالمين طبعا حفص معروف أنه هيسكن الياء ويمد أربع حركات مد منفصل لكن ورش هتصير عنده ياء الإضافة مفتوحة إني أخاف فتح الياء الآية 29 إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك برضو حفص هيسكن الياء طب ورش برضو هيفتح الياء إني أريد الآية 115 فإني أعذبه عذابا سكون الياء لحفص وفتح الياء لورش فإني أعذبه عذابا الآية 116 لي أن بسكون الياء لحفص وعلى رواية ورش لي أن لي أن بفتح ياء الإضافة يبقى هأكد قبل ما ننتقل لحاجة أخرى بأكد الجدول دوت خاص بياءات الإضافة اللي في سورة المائدة كلها احنا كده معانا سورة المائدة كاملة بالفرش بياءات الإضافة الباقي مقدور عليه مد البدل مد اللين المهموز الفتح والتقليد ده مقدور عليه المهم ان معانا العدة بتاعتنا الفرش وياءات الإضافة ففي الآية 28 ياء إضافة الآية 29 ياء إضافة الآية 115 ياء الإضافة الآية 116 ياءات الإضافة ماشي؟ طيب لحد ما يتم إعداد الجدول التالي في حاجة بس عايز أنبه عليها قبل ما نشوف الجدول ركزوا كده معايا أنا قلت لكم إن الحلقة القادمة هتكلم على حاجة جديدة ما اتكلمتش عنها قبل كده ألا وهو عد الآي عد الآيات يا عم الشيخ ما معروفة الآية معدودة هي واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة لا ما أقصدش ده مش هنعده من أول وجديد إحنا مش ده اللي أنا أقصده فاكرين في الأصول لما كنت شغال فيها وبشرحها وقلت إن أنا عندي قراء عشرة الإمام نافع المدني اللي بيروي عنه قالون وورش عبد الله بن كثير المكي القارئ المكي الوحيد الذي يروي عنه البزي وقنبل الإمام الثالث أبو عمرو البصري البصري الأول وهو يروي عنه الدوري والسوسي الإمام عبد الله بن عامر الشامي وهو يروي عنه هشام وابن ذكوان الإمام عاصم بن أبي الناجود الكوفي وهو يروي عنه شعبة وحفص الإمام حمزة بن حبيب الزيات الكوفي وهو يروي عنه خلف وخلاد الإمام الكسائي الكوفي وهو يروي عنه الليث أو أبو الحارث والدوري دول السبعة اللي أنا صلبتهم دول بدءا من نافع وانتهاء بالكسائي ما لاحظتوش إن كل إمام بجيبه ليه اتنين تلامذة كل قارئ بجيبه ليه اتنين رواه يبقى أنا استفدت إن لكل قارئ راويان خلي بالكم إني استفدت في حاجة كمان بقيت أقول المدني الأول الإمام المكي الإمام البصري الإمام الإمام الإمام السبعة دول اللي أنا حطيتهم وقلت أسمائهم اسمهم قراء الشاطبية والكلام ده هتكلم فيه على فكرة بالتفصيل في الحلقات اللي جاية وأنا بسرد منين جه عد الآيات بس أنا عايز أقول اللي يخصنا في سورة المائدة النهاردة مش عايز أسهب في كلام لأن نفسي أسمعكم يعني أنتوا سمعتوني الحلقات الكتير اللي فاتت خلوا حلقة النهاردة أنا أسمعكم خلوني أنا يعني أنتوا كنتوا بتجوني تقروا عليا فخلوني أنا قاعد ضيف النهاردة أسمعكم خلاص الشاهد ان انتوا سمعتوا المدني المدني المكي البصري الكوفي من هنا وضع علم الفواصل اللي هو عد الآي يعني احنا عندنا علم الفواصل وعلم الرسم العثماني كتابة المصحف ده علم اوعى تفتكروا كلام اتكتب وخلاص علم الرسم ده علم يدرس في معهد القراءات ويدرس في الجامعة وفي كلية القرآن الكريم الشاهد علم الفواصل في حاجة اسمها العد المدني لنافع وأبي جعفر في العد البصري لأبي عمرو ويعقوب فيه العد المكي للإمام عبد الله بن كثير المكي فيه العد الكوفي لعاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر طب وهو عد الآية ده يختلف إيه هن هن هنشطب آية أنا, أنا عايز أقول كل الشبهات اللي ممكن تتقال فسامحوني وأنا بتكلم ممكن أتكلم كلام إيه بحيث ان انا اوصل لمستوى الناس بعض الناس اللي بيسمعوني دلوقتي يعني ايه عد الايه يعني ممكن تيجي ايه تتمسح باستيكه مثلا او ايه تتشال لا الايات هي هي بس ممكن ايه زي النهارده مثلا يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمه الانعام العقود لو انتوا فاتحين معايا المصاحف عشان كده بقول لكم افتحوا لي المصاحف خلي عينكم معايا على المصحف يا أيها الذين أمنوا أوفوا بالعقود اللي يبص على كلمة العقود أنا هو زيكم ببص على المصحف أهو بالعقود هتلاقوا عليها جيم علامة وقف لا في العد المدني في العد المدني أنا بتكلم على العد المدني بس عشان ده اللي يخصني في رواية ورش خلاص في العد المدني وعلى رواية ورش بالعقود آية دي عليها علامة وقف يا عم الشيخ لا في المصاحف المدنية هتلاقوا جنبها نمرة واحد يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود نمرة واحد خلاص الآية اللي بعدها تبدأ بإيه بقى الآية اللي وراها أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يبقى بقت نمرة اتنين بدل ما إن الله يحكم ما يريد نمرة واحد بقت كاملة كام اتنين يبقى ما فيش آيات اتمسحت المشكلة بس في التقسيمة اللي حصلت التقسيمة دي جت منين يا عم الشيخ من عند نفسنا لا كله بالتلقي ما فيش في القرآن حاجة عن مزاجنا بتيجي كله بالتلقي والمشافهة عرفتوا علم ماتع عشان كده ان شاء الله نمشي بيه في البرنامج وأوصي كل إخواني وأخواتي اللي بيقرؤوا الإجازات لو حد جالك أو حد جالك ت... عايز أقرأ ورش الزميه بالعد المدني علموا الناس علموا الناس خلاص طيب ادي العد المدني تعالوا نشوف الجدول مع بعضنا على رواية ورش مفيش غير حاجة وبأكد عليها مسألة حساب ورياضة خلي بالك وخلي بالك الآية نمرة واحد كان آخرها إن الله يحكم ما يريد على رواية ورش في الخانة بتاعت العد المدني لما هقف عند كلمة بالعقود بقت آية طب وعلى العد الكوفي زي حفص ليست آية ما هي قدامنا اهو المصاحف اللي قدامنا عد كوفي يبقى بالعقود بقت آية فإن الله يحكم ما يريد اللي بعدها بقت نمرة اتنين ما بقتش نمرة واحد الآية نمرة 15 الآية نمرة 15 اللي مطلعها بيقول يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير ويعفو عن كثير دي رأس آية لا ويعفو عن كثير علامة وقف على رواية حفص علامة وقف بس على رواية ورش وقراء المدينة العبد المدني بقت عندهم آية فبقى عندنا كده التقسيمة اللي حصلت زودت آيتين مش زودت آيتين من عندنا الرقم يعني الرقم فلما نيجي نحسبها بالرياضة فرحت كاتب لكم تحت وبقول لكم فائدة سورة المائدة على العد الكوفي 120 آية طب ولما احنا حطينا الأرقام زاد رقمين عندي بقت سورة المائدة على العد المدني كام 122 آية وصلت وصلت القصة هو ده الكلام هو ده الكلام أنا خلصت اللي عندي رجعت الفرش معاكم رجعت ياءات الإضافة ورجعت عد الآية هأكد على حاجة لحين بس نتلقى اتصالاتكم لمن يريد انه عايز يعرض عليا حاجة في سورة المائدة اللي عايز يتلقى الاتصالات ان شاء الله عندنا في طب معنا اتصال السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حاج عائشة ازي حضرتك الله يكرمك يا حاج بارك عائشة الله فيك ال- ال- الفرش واضح يا حاج عائشة اه واضح الحمد لله طيب هنبدأ هتختاري اي مواضع ب- يعني النهاردة يومكم انتوا اختاروا ما تشاءوا آه ان شاء الله من الآية آه 106 بإذن الله الآية كام 106 طب اتفضلي يا حاج عائشة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا آمنوا يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية حين الوصية اثنين ذوى عدل منكم أواخران أواخران من غيركم أواخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت صلي على النبي يا حاج عائشة صلى الله عليه وسلم انت مر عليكي في المقطع اللي قريتيه مدين بدل صح نعم امنوا وآخران واخران نعم احنا بنتعلم نعم.
لما يجيلك مدين وانت بتقري ايه واحده آه تسوي بينهم يعني تاخديهم الاتنين قصر وبعدين ترجعي تاخديهم توسط وبعدين ترجعي تاخديهم ايه آه آه، إشباع ده انا بقول لك عشان مستقبلا فيما هو ات نعم وصل الكلام وسط يلا تحبسونهما تحبسونهما من بعد الصلاة فيقسمان بالله إن ارتبتم لا نشتري به ثمنا ولو كان ذا قربى طيب قربة مش هيبقى فيها فتح وتقليل نعم طب أنا اخر قلت- الايه فيها الاثيمين مد بدل
نعم الآية اللي حضرتك بتقرأيها اه فيها قربة فيها فتح وتقليل أيوه صح كده طب اقريها الأول بالطريقة اللي عايزة تقريها وبعدين أنا هوجه ولو كان ذا قربى ولو كان ذا قربى هكذا كملي كملي وأنا أقولك بعد كده التوجيه ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن لا لا قصر وتوسط وإشباع إذا لمن الآثمين إذا لمن الآثمين إذا لمن الآثمين طيب صلي على النبي صلى الله عليه وسلم أنت حضرتك قرأتي كده قلتي الق... آه، ولو كان ذا قربى قرب جبتي فتح وجبتي إيه آه، أي تقليل نعم وألاثمين مد بدل جبتيها اتنين وأربعة وستة نعم بصي يا حاج عائشة نعم لما يجي كلمتين كلمة فيها فتح وتقليل وكلمة فيها بدلات أي لازم نربطهم مع بعض إزاي ازاي لو البدل جه الاول افرضي كانت الآثمين جت الاول وبعدين قربة امشيها ازاي هقرأ البدل اتنين واروح على قربة بالفتح بس لان قصر البدل ما يمشيش اللي عليه فتح نعم نعم آه. وارجع لما اجيبها على الاشباع يبقى اعملها آه تقليد اه لا خلي بالك نعم.
الق... لو البدل مد البدل يجي الاول انا بتكلم على مين جه الاول لو جت الاسيمين لو البدل جه الاول اه وبعدين كلمة فيها فتح وتقليل جت التانية ايوه همشيها زي درجات السلم اتنين تاخد في الكلمة فتح نعم اربعة تاخد في الكلمة تقليل نعم ستة نصيب الاسد تاخد فتح وايه وتقليد الكلام دوت لو كان ايه البدل جه بدل الاول الاول طب افرضي العكس زي الحالة اللي قدامنا دي اه جه فتح وتقليل الاول وبعدين البدل يبقى اعيد ه- هجيبها بالفتح الاول نعم والفتح ياخد عليه هناك اتنين وستة اه واخد التقليل وعليه كام اربعة وكام أربعة و... أربعة و...
وستة.
أربعة وستة يعني وصلت معنى لحد كده إن أنا عائشة؟
أجيب من أول إيه ولو كان ده قربة بقى طيب وعايزة تقوليها
أ- أقول ربنا ييسر طب قوليها يلا بالفتح وخدي عليها اتنين وستة وارجعي خديها بالتقليل اربعة وستة ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ايوه ولو كان لا ذا- هاتي بقى الستة برضو على آه.
الفتح ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين هترجعي تجيبيها تقليل والتقليل ياخد عليه في البدل أربعة.
كام أربعة وستة مش قلنا ستة ده نصيب نعم.
الاسد في كل حاجة آه يلا ولو كان ذا قرب لو- ولو كان ذا قربى ولا نكتم شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين ناخد الستة بقى لاسمين فإن عثر على أنهما استحقا إثما فآخران مم.
فآخران فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم من الذين استحق عليهم الأوليان نعم فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما مم.
وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين بارك الله فيك يا حاج بارك عائشة الله فيك أحسنتي معنا الأخت نعيمة من المغرب السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته معذرة يا أخت نعيمة على الإطالة أه، تفضلي هتبدأي من فين آه، س- آه، سأقرأ من الآية 114 طيب تفضلي
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا مم.
تكون تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين مم.
قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت ها
نعم فيها ايه دي انت
وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت ايوه كده أنت قلت أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك يا اخت نعيمه احسنت احسنت معنا امه الله السلام عليكم السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي
أيوة أنا لو سمحت يا شيخ محمد أنا لسه ما أتقنتش حفظ ممكن أقرأ بحفظ اتفضلي تقرأي من أقرأ من فين أقرأ من أين اقرأي من اول المائده حاضر أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى طيب إلا- هي ملاحظه نعم خلي بالك احلت لكم بهيمه نعم مش مش نعم.
الميم وراها باء صحيح خلي بالك بقى من غنه الاخفاء الشفوي حاضر أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم إلا ما يتلى عليكم غير غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يري- ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله شعائر الله ولا الشهر طيب ما الحرام ترققي ولا- الشين ولا الشهر ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام ولا آمين البيت الحرام يت- يبتغون فضلا من ربهم يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن ت- ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بارك الله فيكي احسنتي معنا الحاجه فاطمه السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه جزاك الله خيرا عن الشرح ال... ال... يا رب دايما موفق الله يكرمك ويرضى إن شاء عنك الله الله يكرمك أبدأ من أول السورة إن شاء الله اتفضلي يا حاجه فاطمه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود كده الايه نمره واحد صح نعم يلا
أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا بس خلي بالك يبتغون فضلا تدقيق اللام نعم يبتغون فضلا من من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم صدوكم مم.
صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى بس التقليل للفتح أقرب وتعاونوا على البر والتقوى نعم وتعاونوا على البر والتقوى مم.
ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب بارك الله فيك يا حاجة فاطمة الله يخليك آمين. معنا الحاجة زينب السلام عليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام يا حاجة زينب انا انا انا بفكرك بيا
فاكرك يا حاجة ان انا زينب المبتدئه يعني الله يكرمك يا حاجة زينب هقرا هقرا اخر اخر صفحه حضرتك في المائدة اه طب اتفضلي قال عيسى بن مريم ايوه طيب
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا ربنا أنزل علينا ها؟
ماء علينا علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآخرنا وآية منك بس خلي بالك من غنة الإخفاء الحقيقي منك أيوة كده وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس أنت لا، خلي قلت بالك أنت اه بصي حضرتك هتسهلي ولا تبدلي لا أنا ب- بقرا بوجه واحد وده الحمد لله يعني اه اللي هو الإبدال ال- اللي هو الإشباع اه آه، آه، همد الألف ستة وانزل على غنة النون أنت قلت
أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون اتخذوني لا اوعي تقولي كده هو هو آه، عيسى آه، قال لك آه، آه، تاخدوني آه، آه، آه. أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله مم.
قال قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما يكون ما يكون لي ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته حاجة فقد زي- علمته حاجة زينب إن كنت قلته فقد علمته أيوة كده مش عارفة إيه حكاية إنها بتقع مني الغنى مع ورش دي مع واحدة واحدة كله جاي يلا تعلموا
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك مم.
إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك يا حاجة زينب أحسنتي معنا أخونا الطيب من تونس السلام عليكم وعليكم السلام سيدي حسن الله يبارك فيك سيدي الشيخ الله يكرمك الله يكرمك أخي الكريم هل بالامكان سيدي كريم ان تقدم البرنامج شويه م- مؤخر عن البرنامج شيئا ما هل بالامكان الاداره من فضلك سيدي آه، عرضت عليك ال- من قبل مؤخر عنا ياسر البرنامج إن شاء الله يعني لعل الأستاذ محمود يسمعك إن شاء الله وإن شاء الله الله يبارك الله الله يجزيكم المستعان.
خير
اتفضل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم نعم
ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم
وما أم- وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصده وكثير منهم ساء ما يعملون يا أيها الرسول بلغ ما بس يا طيب، أخي الكريم.
أنزل إليك من ربك أخي الكريم نعم سيدي انتبه إلى بلغ انزل بالغين هذه الغين مفخمة تفخيما نسبيا نعم نعم نعم نعم يا أيها الرسول بلغ ما ما أنزل إليك من ربك مم.
وإن لم تفعل فما بلغت رسالاته مم.
والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين بارك الله فيك يا أخي الله الكريم يجازيك أحسنت أحسنت معنا الحاجة أم أحمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرة ورضوان وشيخنا الجليل ازيك يا حاجة ازيك يا شيخ محمد الله يكرمك بارك الله فيك وفي علمك وزادك من فضله امين يا رب امين يا رب هتسمعنا ايه هقرا ان شاء الله من ال- من بدايه الربع الايه 109 اتفضلي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يوم يجمع الله الرسل الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى وعلى والدتك إذ إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفخ فيها فتكون طائرا بإذني وتبرئ لكمه ولبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن إن هذا إلا سحر مبين وإذا أوحيت إلى الحواريين أنا آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين بارك الله فيك يا حاج الله يبارك فيك يا رب مم.
السلام عليكم عليكم السلام معنا الأخت وردة من الجزائر السلام عليكم
وعليكم السلام ورحمة الله تفضلي يا أخت وردة
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا اللهم ربنا أنزل علينا مائدة أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيداً تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين بس رقق الراء خير
وأنت خير وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني فمن يكفر من فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب بارك الله فيك يا أخت وردة أحسنتي معنا الأخت شيماء السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تفضلي يا أخت شيماء
أقرأ من أي آية؟
آه من أي موضع إحنا بنراجع سورة المائدة
آه طب أنا هقرأ من آية 41 إن شاء الله بس آه مش عارفة أجمعها بالآية ولا بالوقت الآية نمرة 41 أه
طيب ابدأي في القراءة إن شاء الله بس اجمعيها بالآية ولا بالوقف اجمعيها بالوقف
ماشي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم بس لحد هنا يلا بقى ثلثي البدن هات التوسط والإشباع
آه، هو آه، وقف التعمق ب- يعني فيه ولا اه مثلا علامات السر موجود وكل وقف ده؟
التعانق ويعتد به
آه، لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا آمنا قالوا آمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين آخرين سماعون لقوم آخرين لم يؤتوك يحرفون لم الكلمة من يأتوك.
بعد مواضعه سم... انت سمعاني لم ياتوك وديها تاني كده سمعونا لقومنا خلينا على وجه الاشباع اخر وجه
سماعون لقومنا آخرين لم ياتوك مم.
يحدثون الكلمة من بعد مواضعه يقول يقولون إن أوت- إن أوتيتم إن أوتيتم يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه لا.
فاحذروا وان لم ايه تؤتوه ايوه كده بيني الابدال
وإن لم تؤتوه فاحذروا مم.
ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا ولهم في الآخرة في الآخرة لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة ولهم في الآخرة عذاب عظيم بارك الله فيك يا اخت شيماء احسنتي تلاوه طيبه احسنتي معنا ام وليد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ازي حضرتك يا شيخ حسن الله يكرمك جزاك عنا كل خير خيرا جزاكي ربنا يكرمك الابن يسعدك يا رب امين يا رب بقول لحضرتك أنا اقرا من اواخر سوره المائده آه, آه تفضلي اقرأي من اي موضع في سوره المائده جزاك عنا كل خير ربنا يكرمك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال يا عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا أنزل علينا مائدة ماء مدي بقى خلي بالك مائدة من السماء تكون لنا لا احنا صلحناها قبل كده تكون لنا
تكون تكون لنا لا تكون تكون لنا اه بس انا قلت لك قبل كده على ملاحظه ما تبالغيش في الضمه اه تكون لنا حاضر تكون تكون تكون لنا لا مش تكونوا ما تب- ما تزوديش الت- اشبكي في اللام على طول تكون لنا حاضر تكون لنا لا اشبكي شويه تكون لنا تكون لنا امم
تكون لنا عيدا اه كملي عيدا عيدا لاولنا لأول لأول لأول لأولنا لأولنا وآخرنا لا وآخرنا إكسار الراء وآخرنا وآية منك لا لما نقف ما آه.
نقفش بحركة آه.
نقف بالسكون وآية منك حاضر وآية منك أيوة كده وارزقنا وأنت خير الرازقين تمام قال الله إني منزل منزل ضم اللام منزلها عليكم منزل منزلها عليكم فمن فمن يكفر بعد من لا بعد فمن يكفر بعد منكم فإني أعز- أع- أعذبه عذابا عذابا أعذبه عذابا لا عذابا لا أعذب أعذ- أعذبه لا.
أحدا عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين حاضر عذابا لا أعذب لا أعذي أعذبه أعذ- لا أعذبه لا لا خلي بالك مم.
أو ضم الهمزة أعاه أعاه أعذبه أيوة كده.
أحدا من العالمين أحسنتي بس عايزك تخلي بالك من التشكيل بارك الله فيك يا أم وليد طيب يعني إخواننا في الكنترول خبرونا ده آخر اتصال معانا في حلقة اليوم يبقى إحنا كده النهاردة آم، مرينا كده نقدر نقول مر الكرام آه، حثيثا كده زي ما بنقول مرينا على سورة المائدة ما بين فرش ما بين ياءات الإضافة في سورة المائدة ما بين عد الآيات إن شاء رب تبارك وتعالى هنبدأ سويا من الحلقة القادمة إن قدر لي البقاء واللقاء سورة الأنعام أو الأنعام برواية ورش خلاص هنبدأ الصفحة الأولى من سورة الأنعام وإن شاء ربي أنوه على عد الآيات فيها من مطلع السورة إن شاء الله إحنا إحنا نوهنا في منتهى المائدة على اعتبار ان احنا كنا انتهينا من المائدة وبرضه مش عايز اغفل سورة البقرة ومش عايز اغفل عن سورة الفاتحة ولا البقرة ولا آل عمران ولا النساء لان عايز برضه انوه عليهم ان شاء الله آه على عد الايات اللي فيهم عشان احنا دلوقتي بنقرأ رواية ورش ورش يروي عن الامام نافع قراء المدينة فلا بد ان احنا نكون ملتزمين بالعد الايه المدني بنقرأ بحفص نلتزم بالعد الكوفي بنقرأ برواية ورش نلتزم بالعد الايه المدني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم هذه الدنيا كساعة اجعلوا الأعمال طاعة واشتروا الخير بضاعة من يدي الهادي محمد هذه الدنيا تزول والبقى فيها لا يطول وغدا في البعث نقول اشفع لنا يا محمد إلى حلقة جديدة ألقاكم إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته أنعم بالقارئ والسامع